باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نشكر ربنا كتير زي ما الأطفال الحلوين بتوع الكورال قالوا كان حلم وأصبح علم وبيه قداسة البابا في وسطينا وأكيد كلكم فرحانين وإحنا فرحانين معاكم كلنا بنقول له طول ما بنقول له منور كنيستنا منور إبرشيتنا منور الصعيد كله ويعيش ويجي ويبارك ويدشن كنايس ومذابح كتيرة ويفرح قلوبنا كلنا قلوب الشعب وقلوب الأطفال اللي شافهم سيدنا بيتنططوا قدامهم من الفرح فرحانين فرح قلبي حي من قلبهم من جوه ربنا يديمه لينا ويديله الصحة ويفرح قلبه ويوصلنا كلنا للمينا زي ما الأطفال قالوا له حقيقي ربنا يدينا هذه النعمة ويدي يفرح بينا على الأرض ويفرح بينا كمان في السماء ويقول له يا رب دول اللي أنا تعبت معاهم آه. آه، باسمكم برضو بنرحب بآبائنا المطرنا وآبائنا الأسقفة وابائنا الكهنه وكل اللي جم مع قداسه البابا والمعلم ابراهيم وكل الحبايب مش هقول اسم اسم كده ربنا يبارك فيهم ويخليهم للكنيسه بركه وبصلوات وقداسه البابا توادرس الثاني ربنا يديم النعمه على الكنيسه دايما والى الابد.
عيش سيدنا عيش ايه رايكم انا ما كنتش عايز الاطفال يقولوا bye bye مش كده برضو مش انتوا نرجعهم تاني ونخليها الليله مع الكورال ايه رايكم اطفال حلوين خالص ومبروكين وبيقولوا بحماس وبقلبهم كلام حلو موسيقى حلوه واداء حلو شكلهم حلو وكل حاجه فيهم حلوه وهم بيقدموا الورده كده ما بقتش عارف هم الورده ولا الورده هي هم مش عارف اولا قبل ما ابتدي انا بشكر حبيبنا نيافه انبا شاروبيم اوعوا تفتكروا هو حبيبكم بس ده حبيبنا احنا كمان يعني اه وانا اعرف انبا شاروبيم من قبل ما انتوا تعرفوه اه في الديك صح هو اظن عرفت انه كان بيشتغل هنا قبل ال قبل الرهبنه لكن برضه يعني انا عرفته في الدير قبلكم بشكر محبته وتعبه واهتمامه ويمكن الاطفال اللي شفناهم دول الوقت القليل دول يعتبروا ثمره من ثمرات خدمته الحلوه كنيستكم جميله وشعبكم جميل واطفالكم حلوين وطبعا فرحتي دهيت بيشترك فيها الاباء المطرنه والاباء الاسقفه بيعبروا عن محبتهم ومشاركتهم لهذه الابرشيه العامره وبرضو بذكر الاخوه والاخوات اللي انا كلمتهم الموجودين بره الكنيسه ما قدروش يدخلوا علشان سعه المكان انا وعدتهم قلت لهم ادوني انطباع حلو كده على هنا عشان أكرر الزيارة مرة واثنين وثلاثة بس المرة الجاية انتوا هتبقوا بره وهم هيخشوا جوه موافقين؟ ده الاتفاق على كده وبعدين احنا مصورينكم واحد واحد اه يعني هنبقى عارفينكم بالواحد بقدم شكر خاص لسيادة محافظ إنا و السيد مدير الأمن وكل قيادات الأمن على مجهودهم الكبير أنا بخاطب الجميع الحقيقة بشكرهم من قلبي وهم محل اعتزازنا وتقديرنا للغاية محبتهم اهتمامهم آه، تعبهم في كل النظام اللي تم كل الإدارات الأمنية شاركت آه، بشكر من أصغر عسكري موجود إلى أكبر مسؤول بشكرهم جميعا باسم الكنيسة وباسم المطرانية ونردها لهم دايما في الأفراح وفي المناسبات السعيدة احنا في زيارة من يوم الاثنين أول امبارح زرنا محافظة الأقصر قضينا فيها وقت جميل ويا الآباء هناك والمسؤولين والسيد المحافظ وجينا امبارح هنا آه، بالليل كان في فرصة إن احنا نقعد ناكل لقمة كده لقمة محبة مع جميع المسؤولين وكانت جلسة لطيفة خالص النهاردة الصبح رحنا الكنيسة البطرسية ودشنا مذابحها وأيقونتها كنيسة جميلة خالص وفي وسط النهار كده رحنا المحروسة طبعا الحاجات دي كلها أول مرة أشوفها وصحيح يعني بيقولوا اللي يسمع مش زي اللي يشوف مش كده ان كنت سمعت قد كده فانا شفت كتير خالص خالص في محبة اهل هنا الست بتاعت الزغروطة دي طويلة المدى مش ماشية ويانا بعد ما احنا نخلص هي بتاخد راحتها خالص ودي طبعا علامة متميزة في الصعيد مش موجودة حدانا هناك دي مصممة أخدها ويا وأنا مروح تعلمهم حاجة هناك مش كده برضه أنا بشكركم جميعا وبشكر الأطفال الصغار في كلامهم الجميل وأدائهم الحلو وروحهم الجميلة اللي بيقولوها أنا شخصيا بحبهم جدا بحب الأطفال بحب أقعد وياهم وعايز أقول لكم يمكن بعضكم بيشوف الحكايات اللي بقولها لهم في ال- في التلفزيون آه، بعتبر فترة الحكايات دهيت هي فترة الفسحة بتاعتي يعني بقى طول النهار في مشغوليات ومسؤوليات وحاجات كتيرة لكن الفسحة الوحيدة اللي بعملها إن أنا أقعد ويا الأطفال أحكي لهم حكاية ونقعد نلاغي بعض كده آه، بلغة نفهم بعض هم يفهموني وأنا أفهمهم والحقيقة هي قصص لطيفة ومعبرة وبتوصل لقلب الأطفال ويمكن الكبار كمان بيشوفوها أنا بشكركم كتير وعايز أكلمكم النهاردة حديث روحي أتكلم فيه باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هقرأ آه، إصحاح 13 في رسالة كورنثوس الأولى الذي يسمى إصحاح المحبة وهاخد منه كلمتين اتنين فقط نتأمل فيهم إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين النهاردة بنحتفل بتذكار نياحة القديس يوحنا الحبيب اللي بنسميه رسول المحبة وكتب كتير عن المحبة لكن حبيت اخد الموضوع بتاعه اللي هو المحبة واوريكم واحد من القديسين ماذا قال عنه القديس بولس الرسول اتكلم عن المحبة وبنسميها انشودة المحبة وبنسميه من اروع اصحاحات الكتاب المقدس واروع ما كتب عن المحبه أنا هختار وياك صفة واحدة من المحبة التي هي يذكرها هنا ويقول المحبة تتأنى وترفق. عايز أقف وياكم وأتكلم عن المحبة التي تتأنى. تتأنى دي جاي من طول الأناة. كل من يقتني المحبة يقتني الله. والمحبة هي مقياس للإيمان المسيحي. وحيث توجد المحبة يوجد الله. وده اللي عبر عليها بولس الرسول هنا قال المحبة لا تسقط أبدا. الله لا يسقط أبداً. والقديسين يعلمونا يقولوا إذا أردت أن تتكلم عن المحبة فاخلع نعليك لأنك تتحدث عن الله. طبعا هي الكلمة استخدمت استخدام كتير وأحيانا يساء استخدامها ولكن المحبة المسيحية شيء راقي وغالي وله قيمة كبيرة أمام الناس وأمام الله. ممكن تعمل أعمال كتيرة لكن ما فيهاش محبة. يعني مثلا ممكن تتكلم أو تعلم أو حتى تنصح حد لكن ما فيهاش محبة. خالية من المحبة. حاجة من بره كده زي أنا ما نقول ذهب قشرة أهو بيلمع من بره لكن جوه مفيش حاجة وممكن تعرف علوم كتيرة وتبقى أبو العريف زي ما بنقول وممكن في علمك حتى في دراستك وفي تخصصك ممكن العلم ده يخليك تسكر نسمع عن لويس باستير أحد العلماء كان هيمان في العلم فكان زمان دايما يكتبوا على السبورة بتباشير فكان العلم واخده خالص ففي يوم ماشي في شوارع باريس كده وبعدين وياه التباشيرة في جيبه بص لقى فيه لوحة سودة فكتب عليها حاجة قبل ما ينساها وبعد شوية اكتشف إنها عربية حنطور كانت واقفة في الموقف أيام زمان ومش قادر يميز بين السبورة وبين إنها تكون عربية حنطور ده أنت كمان ممكن يكون عندك إيمان بس شكلي نظري إيمان ملوش فعل والإيمان النظري ده يسميه الكتاب المقدس على إيماننا يقول الإيمان العامل بالمحبة يعني شوف التعريف الجميل إيمان بس بيشتغل بيشتغل إيه الوقود بتاعه هو المحبة ده انت كمان ممكن توصل في اعمال الخير والاعمال الاجتماعيه انك تاكل فقراء في اعظم من كده واحد جعان تاكله واحد عطشان تسقيه واحد محتاج تديله الحاجه اللي هو عايزها لكن ان فعلت هذا بلا محبه فلا يساوي شيء امام الله لا يساوي شيء على الاطلاق ويمكن ده اللي يفكركم بالأرملة التي قدمت فلسين كان زمان العملة معدن مفيش العملة الورق وكانت العملة الصغيرة تبقى صغيرة قوي والعملة كل ما تزيد قيمتها كل ما تكبر وكانوا يعملوا الصناديق من معدن فلما يجي واحد يحط حاجة يوم تنزل العملة من فوق تخبط في الصندوق تعمل صوت فالناس علمت نفسها اللي بينشغلوا بالآخرين إن لما يحطوا عملة كبيرة تعمل صوت معين لما يحطوا عملة صغيرة الصوت يبقى ضعيف يقول لك فلان ده حط قد كده فلان ده لا حط أقل فلان ده حط قليل خالص لغاية ما جت صاحبتنا دهيت وطلعت الفلسين وهم قيمة لا تذكر وتهالي وهي بتحطهم في الصندوق كانت بتدعي في قلبها وتقول يا رب ما حد يسمع هم أصلا ما لهمش صوت ولكن المفاجأة أن استوقفها المسيح ومدحها وطوبها يا يسوع دي حاطة فلسين طب امدح الناس الكبار قال لا انظروا كيف اعطت من اعوازها قدمت في محبه خالصه لله حتى لو كان اعوازها احتياجها فالعمل الاجتماعي او اطعام فقراء او خدمه محتاجين باي شكل من الاشكال بلا محبه ليس له قيمه حتى على المستوى العادي لما بتيجي حضرتك تعملي اكل لو عملتيه بطريقه محبه يقولوا الست دي اكلها له ايه عاملاه بايه اه له نفس كلمة نفس يعني ايه يعني عملته مش بايديها عملته بقلبها كلنا بناكل الفول في البيت فول مدمس صديق لنا مش كده وصديق عندكم برضه والنهارده الاربع صديق جدا جدا لما نروح الدير بناكل طبق فول ادورتنا بتقدم كده لكن تلاقي له طعم تاني مش كده برضو وتلاقي له حلو هو هو نفس الفول يعني ما بيتغيرش ايه اللي بيخليه حلو كده ايه اللي بيخليه شهي بلا شك الاباء الرهبان في الاديره وهم بيعملوا الفول ده بياخد وقت طويل على ما يستوي بيقولوا صلواتهم بيقولوا مزاميرهم حتى لو اتكلموا يا بعض بيتكلموا كلام روحي وبيعملوا الحاجة دهيت علشان الضيف اللي جاي للدير وكل الطبق الصغير ده يشعر بسعادة فبيعملوا هذا الأمر من قلبهم مليان محبة المحبة فوق كل فضيلة اكسر أي قانون إلا قانون المحبة المحبة أفضل من المعرفة من الحكمة من التنبؤ المحبة تتفوق على الإيمان والرجاء المحبة تصحبك على الأرض وتستمر وياك في السماء السماء هو مجتمع المحبة الكامل عشان كده بنقول محبة الله تتأنى على جنس البشر تصور كده في كم خاطي في العالم تقول يا ده عدد ما يتعدش ده يمكن كل الناس ليس ولا بار طيب الله بيعمل ايه بيتأنى على خطايا البشر ولذلك يعطينا علامة يومية ان كل يوم يدخل علينا الليل والليل بمثابة ستر أو ستار يستر على ضعفات البشر ثم يجي النهار الجديد نصحى الصبح ونصلي ونقول فلنبدأ ها بدءا حسنا امبارح كان في شوية غلط كان في شوية متاعب كان في شوية إهمال كان في شوية كسل يلا نبتدي بداية جديدة والله يبدأ معنا محبة الله تتأنى على جنس البشر عشان كده تعلم من محبة الله لكيما تقتني صفة التأني في محبتك التأني يعني الانتظار الواثق أو الصبر أو التمهل الحكيم اصل ربنا له وقت في كل حاجه يقول لنا ايه ايه جميله خالص احبك تعرفها موجوده في سفر الجامعه يقول لك صنع الكل حسنا في وقته سفر الجامعه 3 11 صنع الكل حسنا في وقته حتى ميلاد السيد المسيح يقول وفي ملء الزمان في الوقت أنا عايز أحكي لك على صور للتأني عشان تقدر تطبقها في حياتك. واحد في محيط الحياة الروحية. إيه التأني؟ لو الإنسان واقع في خطية يمكن ما يقدرش يطردها مرة واحدة. لكن لازم يجاهد. لازم يجاهد من أجل الخطية عشان يقدر يطلعها أو لو في عادة وحشة لازم ياخد وقت فيش واحد كده يقول بعد يومين ثلاثة عمل أي ممارسة روحية وبعدين ضد أي خطية وعايز بعد ثلاثة أيام الحكاية تخلص مش ممكن القديس موسى الأسود كان إنسانا شريرا وعاش في الخطية طولا وعرضا وكان بيقولوا عليه من شرسته بياكل خروف كل يوم معرفش ياكله ازاي ده طب ازاي يتحول القديس إيسيزوروس معلمه لما ابتدى حياة التوبة قال له تعالى ويايا يا موسى تعالى نمشي في حديقة الدير اختار اي فرع شجره عشان نحط لك قدامه اكل على الميزان فيجي عند الفرع ده يلاقيه ضعيف والفرع ده صغير الفرع ده كويس قطعوا له فرع الشجره حطوه على كفه ميزان وحطوا قدامه الاكل مع مرور الايام الفرع بيحصل له ايه بيجف وزنه ايه بيقل يفضل اكله يقل يقل يقل ويتعلم الصوم اللي كان بياكل الخروف ده علشان في النهايه يقدر يصوم يومين يومين يومين طيب من غير اكل وصلت لها ازاي دي بالتدريب بالتأني ولكده أصوامنا اللي أصوام الرسمية في الكنيسة لما بتاخد فيها تدريب روحي استمر عليه كويس هتستفيد لو تأنيت على نفسك طول الوقت عبادتنا وأصوامنا وصلواتنا تحتاج دايما نوع من التأني عشان كده احيانا واحد يجي يقول يا صوم كبير 55 يوم يبتدي يفاصل طب خلينا بعد اسبوع الاستعداد طب خلينا بعد حد النص طب خلينا لما نقرب لجمعة ختام الصوم مش عارف اخليه ايه بعد كده خلص الصوم اتاري فترة الصوم دهيت هي الفترة المناسبة ولما تمشي فيها بتأني انت بتبني بناء روحي قوي جواك الحياة الروحية تحتاج تدريب روحية والتدريب دهيت اللي بتساعدك تتأنى على نفسك شوية بشوية وقيس على ذلك في الكتاب المقدس اسمع كده راح التلميذ لمعلمه وقال له أنا الكتاب المقدس كله ونسيته قال له طب روح اقراه تاني غاب كذا شهر ورجع قال له قريته ونسيته كمان شهر قريته ونسيته فحب معلمه يديله درس قال له خد السبت ده روح املاه ميه راح لغايه عين الميه نزل السبت طلع مليان مية على ما طلع فوق كانت المية اتسربت منه بسبب طب وبعدين قال له روح املا تاني قال له فضى الاولاني والتاني والتالت فضى قال له طب كده بص جواه حصل له حاجة فبص جواه قال له اه نضف أتاري القراءة المتواترة في الكتاب المقدس تغسل فكرك كتير من الناس يقولوا لي ايه صلينا ابونا مخي فيه افكار وحشه ارد عليه على طول اقول له بتقرا الانجيل يقول لي ابدا قلت له طب ما هو لازم يجي في مخك افكار وحشه شيء طبيعي يعني ما انت ما بتغسلش عقلك ولا قلبك بالكلمه المقدسه ده يقول لك كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه ومميزه كل ده عايز وقت التأني فأنت صفة التأني في محبتك في الحياة الروحية تكبر فيها شوية بشوية نوع تاني من صور التأني صور التأني في الحياة الأسرية في الزواج والأسرة بلا شك في اختلاف بين الرجل والمرأة ولما ربنا بيسمح ان هو وهي يرتبطوا ده عالم ودي عالم عالم بيسموه فعلا كده بيسموه مايكرو كوزموس عالم صغير هو وهي عالم صغير وعشان يبتدوا يفهموا بعض بنعمل بتأني حاجة اسمها الخطوبة والخطوبة جاية من فعل خطبة يعني اتكلم يعني عايزينهم الاتنين يتكلموا ويا بعض فترة كافية علشان أفكارهم يحصل فيها نوع من التبادل وبتلاحظوا حضراتكم يوم الإكليل نجيب راسهم لبعض كده معناها بنقول اشهدوا يا اللي حاضرين والكنيسة إن سين وصاد بقوا فكر واحد مش بقوا فاكرين اصل المركب اللي لها مش كده بقوا فكر واحد ولما نقول الزوج رأس الأسرة ونقول الزوجة قلب الأسرة طب ما هو الرأس والقلب بيكملوا بعض ولا غنى الواحد على التاني بس الأمر عايز التأني التأني التأني في المعرفة بينهم وبين بعض أحكي لكم حكاية كده هو وهي اتجوزوا من عشرة أيام مبروك جاله في يوم بيقول لها على فكرة أصحابي أعز أصدقائي جايين بكرة علشان أنا عازمهم فقالت له كام قال لها عشرة سبعة عشرة قلبها وقع في رجليه عمرها ما طبخت العشرة ده بالكاد بتطبخ الاتنين فابتدت بقى تجيب الأكل وعايزة بقى تعمل واحدة شاطرة فالحقيقة يعني الرز اللي عم- اللي عملته ما استواش والبطاطس اللي عملتها اتحرقت واللحمة اللي قدمتها ما يعني انتوا بقى تكملوا وقدمت وجم الناس الاصحاب قعدوا بقى يفتكروا ذكريات وهي مش عارفة عملت صح ولا غلط وأكلوا أكلتهم ومشوا صاحبتنا مستنياه يقول لها أي تعليق سكت فالستات ما بيسكتوش فراحت نكشاه قالت له ايه احنا بعد كده ما نعزمش حد هي عايزه تعرف يعني العزومه عملت ايه فهو فهم فقال لها صحيح الرز ما استواش والبطاطس اتحرقت واللحمه حصل لها بس على فكره انت عملتي سلطه ممتازه بتسقف للسلطه ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ هي صح ما عملتش الاكل حلو لكن لانه واعي وعنده تأني قال لها يعني دي اخر عزومه هتيجي عزومات كتيره بعد كده وشويه بشويه تتحسني كان ممكن يقول لها ايه كسفتينا خليتي رقبتي زي السمسمه مش كده كان ممكن يكسر بنفسها بامكانياتها لكن لانه واعي وعارف ان الزواج يحتاج الى تاني شوي بشوي وتمشي الحياه يسموها يا اخوه معاناه التكيف ازاي الاتنين يتكيفوا يا بعض عايزه تاني وفي قاعده دايما نقولها للاتنين اللي بيرتبطوا اسمها قاعده سبعه وثمانيه لو هو قعد كده وهي قعدت كده ورحنا جايبين ورقة ما بينهم وكاتبين عليها سبعة هو هيشوفها سبعة هي هتشوفها ايه ثمانية طب مين الصح اللي فيهم طب مين الغلط اللي فيهم هما الاتنين صح لو هو قعد يصر دي سبعة وهي ترد عليه تقول له لا دي ثمانية ويتخانقوا حاجة بسيطة تعال اقعد مكانها وهي تقعد مكانك هتقول رأي الآخر التأني حتى في حل المشكلات أحيانا المشكلة اللي تحصل في البيت ما يبقاش في طرف غلط وطرف صح ده أحيانا الاتنين صح بس كل واحد شايفها من وجهة نظره يحتاج الأمر إلى التأني دي صورة من صور المحبة مش كلمة محبة معناها أنا بحبك أو بحبك ما هيش كلمة يا أولادي نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق كمان في تربية الأبناء تربية الأبناء بتحتاج أيضا تأني طويل جدا الأم دخلت متنرفزة وبتقول لابنها يا ابني مش مئة مرة قلت لك ما تحطش الشراب هنا يظهر راجع من المدرسة وقلع الشراب ورماه في أي حتة فرد عليها الولد ببساطة كده قال لها وإيه يعني يا ماما لما يبقوا 101 اوعى تكون اجابه بتغيظ دي اه ايه يعني ما يبقوا 101 ولا 102 الأم بتحكي لي وتقول لي أنا قلت لنفسي طب صحيح اللي خلاني أقول 100 مرة ما أقول مرة كمان مرتين إيه اللي هيحصل؟ التأني التأني ده أنا عايز أقول لك الكنيسة كأم بتتصرف وهي تصرف جميل قوي في كل قداس تحضره يقف الشماس اللي بيقرا على المنجلية في الكاثوليكون ويقرا وصية الأم أمنا الكنيسة تقول لنا إيه لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته مش كده ده اللي بيحصل محدش فينا جه لأمنا الكنيسة أقول لها كفاية 100 مرة كفاية ده في كل قداس التأني في التربية مرحلة المراهقة طبعا ولادنا وبناتنا في مرحلة المراهقة في الزمن ده غير في أيام قبل كده محتاجين نوع من التأني منك ومحتاج إنك تفهمه الولد الصغير إذا كنتوا بتحبوا القصص أبوه وأمه بيعلموه أبانا الذي فالواد وقف بيقول أبانا الذي في السنوات مش كده فراح أبوه لطشه قلمين وقال له يا ابني مش مئة مرة قلت لك أبانا الذي في السماوات نام هو كده عقده عقده لكن لو كان كان بيقول له يلا بينا نقولها سوا مرة تانية أبانا الذي ويجي عند كلمة السماوات يوضح الميم أبانا الذي في السماوات من غير ما يقول له غلط هيلقطها ويمشي ويقول على طول التأني في التربية يعجبني الأب والأم اللي بيتعاملوا ويا أولادهم بمنتهى الهدوء والحنية ده يربي ابنك وبنتك يطلعوا عناصر رائعة في المجتمع الأب الغضوب والأم اللي صوتها عالي والإنسان اللي دايما عايش في مشكلات مفيش محبة بيتنا ما فيهوش محبة يقول لك كده ولادنا يعبروا دايما زعيق دايما صوت عالي دايما كلمة لأ التأني يساعدك في محيط الأسرة في التربية في علاقة الزوج والزوجة والزوجة بالزوج في علاقة الكبار بالصغار في التربية والتنشئة شوية بشوية تجنب كلمة غلط لما تقولها لأولادك ده غلط قولها بطريقة تانية مثلا أنا ممكن أقول لابني أنا مخصمك كلمة مخصمك دي كلمة كبيرة قوي أو أنا زعلان منك برضو زيها بالذات لو كان في سن المراهقة لكن أنا واخد على خاطري منك كلمة حنينة أنا بحبك لكن يعني الحكاية دي مش حلوة وبنتفاهم ويا بعض تصوروا كده الولد رايح لأبوه بيقول له إيه بابا قال له نعم قال له النهاردة قالوا في الكنيسة رايحين قبل ما يكمل راح أبوه قال له إيه عارف عارف ومش موافق ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده نسميه ايه ده؟ طب طول بالك على الاقل اسمعه. على الاقل ناقشه. على الاقل اعرف تفاصيل. على الاقل ما تقولهاش خبط لزق كده. احترم الصغير. يعجبني قوي الشاب والشابه اللي في سن ثانوي لما اجي اساله علاقتك ببابا وماما ايه؟ يقول بابا صاحبي. ماما صديقتي. ويقولها الولد كده ب... باهتمام اه لان الصحوبيه فيها نوع من التاني على بعضنا مره بسال بنت من البنات في الثانوي قالت لي ماما وسكتت قلت لها مالها راحت قايله لي ماما فرساني في البيت طبعا مش عارف فرساني دي عربي ولا ولا فارسي ولا ايه مش عارف اه بقى انت يا ماما توصلي الشعور يوصل عند بنتك انه كده خدوا بالكم التأني في محيط الحياة الأسرية نمرة ثلاثة التأني في المحيط الاجتماعي في اجتماعياتنا في أصحابنا في صداقاتنا الصداقة الصداقة نعمة من عند ربنا لما أقول فلان ده الشخص ده صديق ليا وده احنا نعرف بعض من سنين بلا شك الصداقة القوية ما تتهزش وفي علاقات كده أبسط كلمة تروح مضيعاها منهياه وما فيهاش تأني الصداقة تحتاج إلى أن تتغذى الصداقة تحتاج إلى معاملات مستمرة إلى مشاركة في المجاملات الصداقة تحتاج إلى نوع من الود كان واحد بيروي زهرة وعمالة تكبر يوم ورا يوم الصداقة في العلاقات الاجتماعية في العلاقات الاجتماعية الصداقة في علاقات العائلات ده أحيانا توصل الحكاية نقول كلمة العشرة فلان ده يقول لك ياه ده عشرة عشرين سنة ده احنا زمايل أو أصدقاء أو عملنا ويا بعض أو اشتغلنا بقالنا عشرين سنة أص- ال- العلاقات الاجتماعية تحتاج نوع من التأني والتعبير عن المحبة واعلم في كل يوم ربنا بيبعت لك صديق جديد انت تشكره لان بيديك نعمة جديدة نعمة انك تعرف انسان ويضاف الى معرفتك وتبني ويا بعض نوع من العلاقة الحلوة بتأني بروية انت الكسبان فالمحبة تتأنى وترفق حتى صورة أخرى من صور المحبة المتأنية في الحياة الجسدية يعديكم مثال صغير لما الواحد ياكل ويمضغ بتأني الأكل يجيب نتيجة لما آه، ما يبقاش في وقت للمضغ يكون النتيجة إن معدته تتعب ويجيله عسرهات وما يستفدش بقيمة الغذاء كويس المحبة تتأنى حتى في معاناة الألم معاناة الألم الإنسان الذي يد... في إنسان يصرخ على طول ربنا يحميكم لكن في واحد يتأنى يصبر والألم بتاعه حتى لو كان ألم شديد بيحاول يتأنى فيه وبيحاول يستدعي صور في ذهنه تخفف من معاناة هذا الألم أنا مرة من مرات بزور بنت كانت في التمريض وواخدة رتبة عسكرية في التمريض العسكري وربنا يحفظكم جالها مرض خطير وهي عمرها 26 سنة فدخلت اقعد وياها كده كان اسمها مريم هي راحت السما دلوقتي فقعد وياها وعمال اتكلم وياها مريم وعامله ايه وبزورها في المستشفى وبعدين في الاخر عايز اعمل وياها حاجه مش عارف فبقول لها مريم اجيب لك ايه تقريه بقولها كده بلطف ردت عليا رد ناشف وقالت هو في حاجه غيره تتقرا قلت لها هو ايه ده قالت لي سفر الرؤيا طبعا اتعلمت منها حاجة وبعدين راحت مطلعها لي هي بتعرف شوية رسم كده فطلعت لي ازاي تقرا جزء في سفر الرؤية وتروح رسمات شوية رسومات على ما خلصت سفر الرؤية برسوماته بكلامه كانت سبقت على السما راحت وهي متهللة وكان العملية دي بتخفف الألم اللي موجود عندها انها تقرا السفر وانها ترسم بعض الرسومات المعبره عنه التاني في كل شيء بصفه عامه خلي محبتك تاخد صفه التاني صفه طول البال صفه الصبر صفه الحنيه وثق ان المحبه اللي بهذه الصوره هي المحبه التي تصل الى القلب ودي مجرد صفه واحده من صفات المحبه اللي مذكوره في هذا السفر انا بشكركم وبكتفي بالتأمل في الجزء ده لكن ممكن تقرأ آه، الإصحاح كله مرات كتيرة عشان تقدر تستفيد بهذه المحبة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
Amina Leilon Sabatrikayo Keagyom Nefmat Kenikai Kestos Eonastone Ononami Gnoshemon in Goemon Jehoben Shoi Sidon Bechreston
Vetamas Betlehem Katan Ismiem Brofi Tikon Sodiamon Onainana Kitsi Karis Moses Semete Wibin Dimet Si Sedek Temetchelo Ente Yakub Beno Gena Ente Matu Sala Gadeson Mende David Tisobian Tisolomon Nemam Barakletum Vetav Ejen Neabostolos Sözeviyare bon kreta ve yarabbim beni yodutta yodun afşeriz. Baba bata vadros nimnen yodun medrobori diznim nebis kovus niyetki nimen.
Notentet Feftagro Ejen Noethronos Enan Mishinrum Beneman Seyo Enheri Nikon Dev seviyon no gaci tirun sabezidin no çaraf gim kolim.
بخريستوس اريا كنت في كان النوبينا نيفول خن اوهيرين كتاب فنيشتين ناي Kiyeley son kiyeley son kiriyev loge son emin ismo eroy. اسمه إيروي استمتن يكون يبون قن باسمه يا ترى صلى علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم بركة ملاك هذه الليلة بركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول وبركة تمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريسوس بالنوتي آمين سشوبي أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي الذي في السماء بالسماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا